السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب أما بعد أيها المشاهدون الكرام الأحباب نطالعكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا حيث نقترب بالإضاءة ونقترب بالتقصي والتحليل من لحظات الهدايات الكبيرة إذ يتحول من كانوا يتيهون في الضلال ويخبطون فيه خبط عشواء يتحولون إلى الإسلام العظيم ويتلقون عنه فيوضات وأنوار الهداية اليوم إن شاء الله تعالى نولي وجهنا شطر الولايات المتحدة الأمريكية وننظر إلى حالة جديدة وفريدة وتحديدا نحط رحالنا عند ولاية كاليفورنيا هنا في جنوب كاليفورنيا ولدت الهدايات الكبيرة وولد ضيفنا وضيفنا اسمه كيلب ألكساندر وهو أمريكي نشأ في جنوب كاليفورنيا قبل أن نتطرق إلى حكايته وإلى قصته وإلى هدايته أود أن أقول إن كاليفورنيا بالتحديد مركز تجمع فكري وثقافي كبير في الولايات المتحدة الأمريكية ولأننا دائما نثير ونستنفر في برنامجنا الملفات الساخنة فدعونا نقولها صراحة إن كاليفورنيا شهدت جهودا محمومة للتنصير وفي كاليفورنيا تحديدا معهد معروف يسمى معهد زويمر وهو من معاهد التنصير المعروفة في كاليفورنيا وتقوم يقوم هذا المعهد بجهد محموم ويركز جهوده في التنصير على شمال ووسط إفريقيا وعلى منطقة الخليج العربي وزويمر هو منصر معروف وقديم وقد تسمى المعهد باسمه وألحق بالمعهد جامعة من أجل هذا الغرض معنا استهلالا مع إخواننا في الكنترول غلاف أو جزء من تحقيق أجرته مجلة الأمة الإسلامية في الثمانينيات حول أوضاع المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية آه هذا بالضبط هذا هو غلاف التحقيق الدعوة الإسلامية في الولايات المتحدة الإنسان والوسائل وقد أثرت أن أصدر الحلقة بهذا العنوان لأن حلقتنا امتداد لهذا العنوان الدعوة الإسلامية في الولايات المتحدة الإنسان والوسائل معنا صورة أخرى لأحد رواد ورموز الدعوة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الدكتور جمال بدوي الدكتور جمال بدوي ترون صورته أمام حضراتكم على الشاشة والدكتور جمال بدوي أكثر من لفت الأنظار إلى أنه ينبغي أن يكون لنا خطاب دعوي يتميز بالقوة والنفاذ والقدرة على الاختراق في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا وقال لتكن دعوتنا بالقدوة ولا بد هنا أن نتذكر دوره الكبير في العمل الدعوي في الولايات المتحدة الأمريكية معنا صورة أخرى ملتقطة من داخل معهد زويمر وهي مما تنفرد قناة الرحمة بعرضه هذه صورة لأحد الذين تم تنصيرهم في المعهد إلى اليمين في الصورة ويسمى شهروك أفي شهر ودائما الذين يتم تنصيرهم يتلقون منحا دراسية في المعهد نفسه في كاليفورنيا معنا صورة أخرى لدون مكري ودون مكري هو بالضبط هذه الصورة وهي صورة أخرى مما تنفرد قناة الرحمة بعرضه وربما كانت المرة الأولى التي تظهر فيها صورة دون مكري على الفضائيات العربية دون مكري هو مدير معهد زويمر والمسؤول مسؤولية مباشرة عن بؤرة النشاط التنصيري هناك لماذا أتينا بهذه الصور ومعنا أيضا بعض مطبوعات معهد زويمر التي جرت العادة بأن يقوم بتوزيعها وأن يقوم ببثها ونشرها وربما تعمدنا أن نضع هذا أمام المشاهدين لنبين لهم حقيقة الأجواء غير المواتية التي يتحرك فيها الخطاب الدعوي في كاليفورنيا تحديدا ونحن نركز على هذه الولاية حيث نشأ فيها المهتدي الذي نتحدث عنه الليلة وهو كيلب ألكسندر وربما تكون معنا استهلالا صورته كيلب ألكسندر في واقع الحال المعلومات التي وصلتنا أن له من العمر الآن 19 عام واعتنق الإسلام في سن الخامسة عشرة من عمره يعني منذ أربع سنوات تقريبا ليس لدينا تفاصيل كثيرة عن معتنقه الأول لأنه هو نفسه من خلال ما وصلنا وصف معتنقاته الأولى قبل الإسلام بأنها كانت خليطا متداخلا ومشوشا لكن ظل كيلب ألكسندر يبحث عن بقعة الهداية وبقعة الضوء وشاء الله عز وجل أن يهتدي إلى الإسلام وأن يتسمى باسم غالب أظن أن هذه المعلومات تكفينا في هذه المداخلة الأولية أو في هذا الاستهلال أو الأولي وقد وصف غالب الذي تسمى بهذا الاسم فيما بعد وصف الإسلام في ضميره ووعيه بأنه clear solution الحل الواضح الذي استنقذه من حالة الضبابية التي كانت تعتريه وحالة برودة الروح التي كانت تعتريه وقد استعيض عن هذه الحالة بحالة الهداية الإيمانية لا أريد أن أتزيد في الديباجة والمقدمة بأكثر مما صنعت وسريعا سريعا نتعرف إلى ضيفينا يحل ضيفا علينا في حلقة الليلة أحد يعني عمد جمعية تبليغ الإسلام وهي جمعية أشدنا بها في أكثر من حلقة تقوم بترجمة الإسلام ثقافة وفكرا إلى 111 لغة 111 لغة وصلة برنامج لماذا أسلموا بالجمعية صلة شديدة الحميمية يحل ضيفا علينا مسؤول الاتصالات الخارجية بجمعية تبليغ الإسلام الإعلامي السابق والمذيع السابق بإذاعة نيويورك الأستاذ محمود حجازي أهلا بكم ومرحبا أهلا بحضرتك ويحل ضيفا علينا بطبيعة الحال المهتدي غالب آه الذي آه تسمى بهذا الاسم فيما بعد welcome and congratulations thank you
أستاذ محمود يعني آه باعتبار حضرتك تبنيت آه حالة غالب وصاحبته في هداياته الكبيرة فأنا أوثر أن حضرتك تبدأ الحلقة معه تفضل
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم uh, Brother Ghalib, uh, welcome to the Rahma channel Yes.
and uh, welcome to Egypt and uh, first of all welcome to Islam okay uh, we're all proud of you and it's been a uh, blessing as a young brother to have you in uh, uh, Egypt and in the Rahma channel. And uh, we would like to first off start by asking you, you know, f- a few questions to enlighten our viewers as to how your journey to Islam started, inshallah. So you can give us a brief uh, uh, idea as to what was the first uh, thing that attracted you to Islam and what made you look into Islam as a young boy of the age of 15?
Yes.
And before, you know, let me let me just uh, translate that into Arabic so people know what, what I asked you. أنا سألت يا دكتور حسام إن إحنا عايزين نعرف رحبت بيه في- في في مصر وفي وفي بلده ورحبت بيه في في في في دينه الجديد ودعيت له يعني ان شاء الله إن- إن- إن- يعني ندعو الله ان ر- إن ربنا يعني يثبت قلبه ويهديه ان شاء الله للطاعه آه، وهو نحسبه على خير ونزكيه على الله سالته بدايته في الاسلام كيف دخل الاسلام وكيف آه، يعني اثر فيه الاسلام في السن الغض ده وسط الشهوات اللي موجوده اللي اللي بيمر بيها اقرانه في المجتمع الامريكي في ولايه كاليفورنيا في سن 15 16 سنه فهو كان له تجربه فريده في الجزئيه دي فان شاء الله نسمعها نحب منه نسمعها.
Please Go go on.
ahead.
بسم الله الرحمن الرحيم. Um, I think uh, in the beginning, uh, I don't know how, but uh, for the longest time in America, I was able to escape any knowledge of Islam, and uh, that when I did finally come into contact with it, it was you know from a from a brand new position, and uh, you know from this, uh, I was able to to judge uh, you know unbiasedly, and uh, but uh, for a brief story, I would say that. Uh, I was in school, and uh, at this time in American society, and especially in American society, but at this time, uh, I had felt a lot of pressure, and uh, you know, a lot of. Uh, it was a time of change. You know, I was getting older, and uh, I didn't see much of a plan. You know, the family structure that I was in uh, had, uh, you know, had failed many of its tests, and I couldn't rely on it. So from this, uh, I felt a lot of independency, but uh, and not as perceived. You know, here the, the this independency is desired. Actually, uh, it's like uh, it's like a prison. You know, because it's a prison with no walls. You're left by yourself with no resources. So from this, you know, I decided that I had to make something for myself in my life uh, and take a step forward uh, uh, towards, you know, some sort of establishment. So I had gone through many different uh, belief systems and many different uh, ideologies that, uh, you know, that represented goodness in the world. Uh, after I had seen many flaws and seen, you know, mistakes of, uh, you know, the founders and the practitioners, that I can't rely on this as being a, a you know, the true, you know, step forward. Uh, so then when I found Islam, actually it wasn't from uh, anyone, any da'iyah, it wasn't from uh, any source, just that um, I found it uh, in a small book of uh, basic information, and then from this I was able to, to see a general picture and fill in the details later as I continued to study it. So.
ان شاء الله اتفضل هو هو ب- اخونا غالب بيقول ان هو ب- يعني بداياته مع الدين الاسلامي هو كان ال ال بدايه يعني لم ل- لم تسنح له فرصه انه يتعرف على الدين الاسلامي من قريب ومن بعيد وانه لم يتاثر سلبا بالاعلام المغرض آه، ب- ب- في حق الاسلام في في امريكا فبالتالي آه، ب- بدايه حكمه على الاسلام لم تكن مشوشه. بعدين تطرق الى انه التركيبه تركيبه الاسره عنده خذلته ف- ف- آه، ولم ولم تقدم له اي شيء جديد آه، سواء آه، ثقافيا او اجتماعيا فبالتالي حس انه خرج من تركيبه الاسره دي الى نوع من الاستقلاليه ولكن الاستقلاليه دي حسسته في نفس الوقت ان هو في سجن سجن الحياه كبير آه، صحيح هو سجن بدون اسوار ولكن سجن بدون ايضا آه، اي اي دعم او اي معلومات يستقي منها معلومات صحيحه فبالتالي بدا يحس ان هو مع مع بدا يكبر اكبر في السن فبدا انه يبحث عن حقيقه كان دائما ما يتطلع انه يعرف كان في عنده دايما اسئله كتير وشاف آه، آه، آه، آه، سلبيات كتيره في المجتمع اللي حواليه وخاصه في المدرسه وفي البيت فبدا يبحث الى ان آه، ربنا سبحانه وتعالى آه، وضع في يده كتاب عن الاسلام كتاب فيه معلومات بسيطه عن الاسلام هو قبل ما يحصل انه يعني ي- ي- ي- يصادف الكتاب ده وحد يديهوله كان بدا يبحث في في معتقدات اخرى وايديولوجيات اخرى إيه، لما بدا يبحث فيها وكان كلمني عنها زي البوذيه وزي حاجات تانية لقى ان في إيه، تناقض كبير بين ال- بين اتباع المعتقدات دي وبين الفكر اللي بيطبقوه في الحياه العمليه وبدا يلاقي يلاقي ان الحاجات دي فيها حاجات كتيره هو بيسميها اخطاء او عيوب وحاجات لم تكن تتناسب مع فكره تفكيره الشخصي و- وبالتالي لما ربنا سبحانه وتعالى وضع وضع في ايده الكتاب الصغير فيه المعلومات البسيطه عن الاسلام دي خده بقى وانطلق بيه وكانت كانت بدايه تعرفه واهتمامه بانه يعرف اكتر عن دين الاسلام
Uh, I want to ask you one question. No one forced you to accept Islam, No.
and also no one's forced you, no one's uh, forced you to accept any false allegations. We want you to to tell us about the conversations you made with yourself, with yourself, in your inner mirror, until you uh, accept Islam. uh, actually, uh, we want you to tell us, uh, in fact, about all your, your autobiography from the beginning.
Oh, you know, I mean, just generally, as a, you know, in the in my childhood, I was a normal American. I, I can't, you know, outline any any you know unique uh, experience, but just that, you know, from a young age, uh, we grow up in the society. We uh, we grow up and just. Uh, you know, uh, live uh, in this way. But I guess the, the prevalent belief uh, in America is like an individual, you know, uh, format of, of uh, society. So we're all people by your name, by your, you know, you make a reputation and such. Uh, so, you know, from this, we're taught, uh, we're not tied down, you know, by, by family or by tradition. Uh, so this, this was something that was beneficial later. But, uh, you know, growing up, going through school uh, was maybe a bit more difficult for me. Uh, some people, they're very materialistic and superficial and just will sell themselves towards, uh, you know, this popular culture that I've seen spread around the world. And I'm surprised that it's reached here, you know, and has such strength here, too. Uh, so from this, you know, I didn't fully you know, delve myself into this. I didn't feel a part of this. It didn't reciprocate towards me, so uh, I didn't uh, see it as being any kind of uh, any success. And that the people that will go into this, they're very, you know, very stupid and, and such. So, uh, you know, then later I uh, decided to. Uh, uh, I had gone to a special school uh, to continue my studies and to, you know, accelerate this process uh, because I felt, you know, so much pressure in the system. The schools there are not schools; they're like, uh, you know, I don't know how to say it, but just the people that eat each other alive, you know. So uh, I wanted to leave this uh, quicker, and so I went to the school. From this, you know, I felt a bit of. Uh, seclusion and uh, I was withdrawn a bit because uh, they foc- it's, it's not normal they focus more on uh, the curriculum and such uh, so from this you know also was separated from my family I had to move some to go to the school and um, then so I was able to clear my mind from some things but then find that you know there was a, a a large void while these things they they filled the a space they irritated me uh, you know while they were present but then as i removed them i did feel a void and i felt that there was a void also as well in the sense of fulfillment while now uh, you know i i didn't feel uh, you know i hadn't i didn't have a, a you know a regiment for my day so i left it uh, you know and went to the school and uh, then from this i felt the the spiritual void as well and uh, a you know a loneliness and uh, a, a sense of uh, being forgotten and uh, and that you know I had no more uh, people they didn't know me so I had no kind of a place in, in the in the town and uh, then no plan for the future so I decided to make you know a proactive effort to you know search for a, No plan for the future.
I know it's America. what is it? You go to school and you go uh, after university, and then you find employment, and and what? Marriage is not. It's not the end. You know, marriage is actually sending you back to the beginning. Uh, And uh, anyway, then. Uh, so I felt defeated in this sense, you know, and uh, so from this I wanted to uh, you know, give myself a push forward uh, in the right direction. So uh, I was looking, as I said before, you know, through different systems and such. We, we, we hear a lot of uh, compliments being given to, you know, such ideologies uh, as Greek, uh, phil- you know, philosophy and, uh, you know, um, a lot of praise is given to, uh, uh, you know, religion, you know, morality although it's not practiced, it's still complemented. So I decided to uh, look into this some. uh, as I passed through Christianity, you know, finding many faults and and also Judaism because you know uh, because it's you know Jazakallah.
as we know.
No.
Uh, Wait a minute until translation. استاذ محمود تود طيب ناخد مكالمه تليفونيه سريعا معنا الاخ طارق السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ازيك يا فندم اهلا وسهلا آه، انا احب احيي اخويا آه، مستر غائب I'd like to greet send my greeting to my, to my brother in Islam
وعليكم السلام.
طيب هو آه، ال- الاتصال انقطع لكن هو يعني يريد أن يحيي الضيف أستاذ محمود تفضل هو طبعا ال- الأخ غالب استطرد في أشياء جميلة ورائعة نعم.
من البدايات لكن حيث أن حضرتك يعني أنا أحب دائما أن أدع التخصص لأهله وحضرتك سبق هنخط مجال الترجمة الفورية نعم يعني ده أحد برضو الخبرات التي نكشف عنها النقاب الليلة فنود من حضرتك أن تتولى للمشاهدين ترجمة ما قال اتفضل هو اخونا غالب آه، آه، بي- بيركز على جزئيه دايما في الكلام وجزئيه ان ال ال ال اخفاق التعليم ال ال ال ال- بدايات التعليم عنده في امريكا اخفاق التعليم في توصيل المعلومات اللي هو كان بيحب دايما انه يعني يستقيها سواء عن المجتمع بصفه عامه او عن الديانات او او عن ال- ال- ال- الاشياء بصفه عامه وبالتالي هم ال- ال- ال- لم يجد يعني لم يجد بغيته في التعليم ال- ال- بص- بصورته الطبيعيه اللي في امريكا فبالتالي طلب من اهله ان هو يدرس يدخل مدرسه خاصه فادخلوه مدرسه خاصه استلزمت انه يبعد عن اهله شويه وفي المدرسه دي حس بنوع من الانعزاليه والانطوائيه ال- آه، حقق حقق آه، مراده وهدفه انه يبعد عن ال- عن المشاحنات اللي بينه وبين الطلبه وال- والتلامذه اللي زيه ويبح- ويبعد عن ال عن ال ال ال ال الاشياء اللي في الحياه اللي كانت بتبعده عن التفكير الروحاني زي ال- ال- ال- مشاهده السينما والتلفزيون والخروج وال- وال- والحاجات اللي مشتهر بيها ال- الشباب الامريكاني في السن ده نعم.
آه، على الرغم انه حقق الكلام ده حس بنوع من الانعزاليه والانطوائيه اللي ولدت عنده فراغ وخواء روحي كويس آه، م- م- من هذا المنطلق بدا بقى انه يبحث ايضا في في مره تانية في ال- آه، في في ديانات مختلفه وهو ذكر ان هو كان متاثر لفتره من الفترات بالفلسفه الاغريقيه واليونانيه اللي, اللي بيقول ان هي على ارض الواقع لم تحقق لم لم تشفي يعني آه، يعني آه، رغبته في التعرف اكتر على الدين وفي نفس الوقت ويبدو أستاذ محمود أن كان له رحلات مع الإيديولوجيا كما نعم.
ذكر قبل اعتناقه الإسلام نعم هو كان بيحب يقرا كتب كتير مم.
ودايما كان بيحب آه، يعني آه، يحضر الجلسات او المحاضرات او الاشياء يعني بت- كان بتجذب انتباهه انتباهه اي شيء ب- آه، يعني بيمت بالصله للدين وللاله والله- وحيث انه كان عنده اعتراضات كتيره زي ما- كما ذكر لي سابقا عن ال- الديانه ال- المسيحيه في طريقه تعامل آه، والديه آه، معاها وان هو حس ب- ب- ب- باخطاء وحس ب- ب- ب- بشيء في الديانه الم- المسيحيه آه، م- ما استريحلوش من الصغر وبالتالي برضه والأخ غالب ليس له إخوة نعم ملوش اخوه مم.
لا وك- وايضا بالنسبه لنفس الشيء انطبق على الديانه ال- ال- اليهوديه آه، فبالتالي ح- كل ما كان ب- بيبحث اكتر كل ما كانت بتزيد رغبته انه عايز عايز يوصل للحقيقه ومش عارف ايه يعني يعني آه، طبيعه الحقيقه اللي عايز يوصل لها ولكن كان عنده آه، احساس فطري وطبيعي ب- ب- بوجود الله وبوحدانيه الله بس ما كانش عارف الصوره اللي يقدر يعبد بيها ربنا مم.
فاحنا حتى كنا في في لقاء سابق ات- كان تكلمنا مع الدكتور شهاب في اسكندريه ابو زهو فحتى كان عجبني المصطلح اللي استخدمه قال ان هو يعني آه، حصل له زي اصطفاء او اجتباء من الله سبحانه وتعالى انه يهديه للاسلام وطبعا دي كانت يعني كانت قصه برضه هو برضه ان شاء الله يحكيها يعني طيب أنا يعني سأعود طبعا الأخ غالب لأنه يعني نجم الحلقة الليلة لكن أنا يعني آه، قبل ما أتطرق للحوار مع حضرتك معنا اتصال هاتفي الأخت أم فارس السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك أهلاً الله بكم.
فيكم يا دكتور حسام وزادكم توفيقا وإخلاصا إن شاء الله جزاكم الله خيرا وجعل عملكم هذا يا رب يا رب في ميزان الحسنات يوم أن نلقاه بإذن الله آمين يا رب آمين.
آه، برحب بابننا الغالي آه، ف- آه، الشيخ محمود حجازي أهلا وسهلا بكم يا شيخ محمود اهلا بحضرتك يا فندم وجزاكم الله خيرا على كل مجهود بتقوم به في مجال الدعوة إلى الله وفي ميزان حسناتكم إن شاء امين يا الله رب وجزا حضرتك خيرا آه، تهنئة من القلب لابننا وأخينا في الله غالب آه، باعتناقه الإسلام ودخوله تحت مظلة الإسلام اللهم ثبته يا رب آمين يا العالمين رب، آمين.
أسلم عليه يا دكتور حسام لو سمحت اتفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابننا غالب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك أخونا في الله وابننا الغالي الحمد لله الحمد لله سعداء بوجودك معنا في مصر الحبيبة بين أهلك وإخوانك في الإسلام happy to have here in Egypt وحمد لله الذي أنقذك من الضلال إلى الهدى برحمته سبحانه وتعالى Allah saved you from hell آه، اهلا وسهلا بكم يا ابني you, مزيد من sister.
التوفيق يا دكتور حسام ودعوات من القلب لعالمنا الجليل فضيله الشيخ محمد حسان بالشفاء العاجل ان شاء الله آمين يا رب وان آمين يلبسه الله سبحانه وتعالى ثوب العافيه والصحه آمين.
اللهم امين السلام عليكم ورحمه الله وعليكم وبركاته السلام ورحمه الله جزاكم الله خيرا معنا الأخ خالد من الجيزة السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سام أهلا ربنا وسهلا يكرمك يا رب ويعزك ويحفظك يا رب جزاكم الله ربنا يكرمك.
خيرا السلام عليكم دكتور حجازي اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم ربنا يعزك يا رب ويحفظك ويعز ويكرمك يا رب يعز حضرتك الله والمسلمين بيفور أجمعين.
الله غالب غالب السلام الله عليكم بيفور الله How are you?
Ah, alhamdulillah, how are you?
الحمد لله بخير Yeah, كله تمام.
آه، دكتور حجازي لو سمحت ممكن تر- ترجم له اللي انا هقوله له دلوقتي آه، طبعا اتفضل آه، غالب أسأل الله العظيم أن يجمعني أنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت في الفردوس الأعلى قل آمين امين آمين.
آمين. يا آمين الله يا رب سبحانه- يا وأسأل الله.
الله العظيم أن يثبتك وأن تحفظ القرآن الكريم وأن تدعو لجميع المسلمين فهم إخوانك وأنت والله والله يا غالب لقد فزت فوزا عظيما فالله إني لأحبك في الله يا غالب وأسأل الله العظيم أن يجمعني معك في الفردوس الأعلى آمين.
أحبك آمين في يا الله رب.
وأسأل الله العظيم أن يفتح عليك وينصرني وينصرك وينصر جميع شباب المسلمين الله أكبر يا غالب آمين.
الله أكبر يا غالب الله أكبر يا غالب السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طب تترجم له مداخلة ودعاء الأخ الجميل Naam, Allah, the, the, the brother actually is making a beautiful dua for you that may Allah subhanahu wa ta'ala reunite, you- unite you, reunite you and him and the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the highest uh, place in, in paradise inshallah for the al-A'la and may Allah subhanahu wa ta'ala you know uh, uh, uh, uh, help you and him and all other Muslim youth and brothers to prevail you know and to be always steadfast and he's always and he's making a dua for you that may Allah subhanahu wa ta'ala hold your heart sound and strong and safe for the service and for the advancement of the message of Islam. Inshallah.
معنا الأخ رجب من الغردقة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام جزاكم أهلا الله بكم خيرا ور- وإياكم إن جزاكم شاء الله الله خيرا أمس على أخويا وحبيبي غالب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
I am your brother I am Rajab from Hurghada Oh, Welcome yes.
to you anytime to Hurghada I am waiting here in Hurghada ما شاء Welcome الله.
to you in Islam إن شاء الله. Yes.
إن شاء الله بأمين آه، الدكتور محمود السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا فندم يا مكان الدكتور محمود والله جزاكم الله خيرا يعني احنا حضرتك هنا متابعين مع الجمعيه بسم الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا جزانا الله ولكن ليا طلب صغير من الجمعيه والله تفضل ال- احنا عندنا بفضل الله عندنا اخوه هنا واخوات يعني اعتنقوا الاسلام بفضل الله ثم بفضل ال- الجمعيه ثم ال- الغلاف بتاع ال- ال- الكتب بتاعتكم بسم الله ما شاء الله خصيصا المراه في الاسلام غلاف جميل جدا بفضل الله آه، يعني نعم.
اسلم كثير بفضل الله بسبب ال- الصوره اللي على الغلاف ورد جميل بسم الله ما شاء الله حياه تدعو الاسلام برفق وحياه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله بس مطلوب احنا محتاجين الاحاديث بس يا دكتور نعم بيسالوا معظمهم بيسالوا على الاحاديث أيوة وان كان ان كان في صوتيات بيسالوا برضه على اسطوانات وكده نعم، بفضل موجود.
الله يعني بفضل الله موجود.
جزاكم الله خيرا حضرتك تبعت لنا على الإيميل إن شاء الله نبعت لحضرتك كل اللي حضرتك محتاجه إن شاء الله ان شاء الله جزاكم الله خيرا وابشرك يا دكتور والله ثاني يوم عيد الاضحى اسلم اخ من موريتانيا بفضل الله بفضل ما شاء الله.
ثم بفضل الجمعيه جزاكم الله خيرا عنا يا أخي ربنا يكرمك جزاكم ويعزك.
الله خيرا جزاكم الله خيرا أخ رجب آه، أستاذ محمود يعني ال- المداخلات تتضافر على تأكيد دور الجمعية نعم أنا يعني في حضرة إعلامي سابق وأنا يعني هذه الصفة لا تبارح مخيلتي أبدا حضرتك عملت في إذاعة نيويورك وفي نيوجيرسي و- وخضت تجربة العمل الإعلامي وأجريت حوارات حتى كان لك حوار شهير مع آه، السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الآن آه، هم يتحدثون الآن عن أنشطة الجمعية وحضرتك تعمل الآن ال- المنصب الذي آه، تشغله في الجمعية مسؤول الاتصالات الخارجية آه، هو مداخلة الأخ تستنفر نفس السؤال نعم.
أنتم قمتم بجهد رائع في السابق وربما يعني برضو معنا بعض مطبوعات الجمعية حبذا لو إخواننا في الكنترول عرضوا آه، شيء شيء من هذه المطبوعات آه، حضرتك بالضبط وهي أمامنا على الشاشة الآن دي من أحدث المطبوعات وأنتم تجددون مطبوعاتكم آه، بشكل دوري نعم.
آه، طب عرفنا ماضي الجمعية منذ سنة 29 إلى الآن آه، وسؤال الأخ ينصرف إلى حاضرها ومستقبلها نعم والله هقول لحضرتك حاجة ال- الجمعية بتقوم بنشاط في الحقيقة مكثف آه، على أكتر من نطاق ال- ال- ال- ال- النطاق الأول إن ال- الجمعية بفضل الله سبحانه وتعالى آه، قائمة على تبرعات الإخوة و- وعلى مجهود وال- والعمل التطوعي للشباب المسلم اللي ن- اللي يعني نحسبه ان شاء الله كله في خير وعنده عزيمه وعنده همه وما شاء الله يعني و- و- و- وعايز يشتغل وعايز يخدم الدين. ال- الجمعيه بفضل الله سبحانه وتعالى ب- ترجمت معاني القران الكريم للغات كثيره جدا وطبعتها وبنوزعها في دول العالم كلها في الست قارات. آه، عن- عندنا كتب زي ما اخونا قال اللي في الغردقه مؤاخذة. وفي اماكن اخرى آه، من التعريف آه، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن و- ومن ال- ومن التعريف بال- بابسط ال ال ال ال ال ال- ال- مفاهيم المفاهيم عن الإسلام هدفها الأصلي هو تصحيح صورة الإسلام الإسلام المشوهة عند العالم الغربي و- وال وال و- والإبراز ال- المعاني الجميلة وال وال آه، والصور الجميلة للإسلام اللي الغرب بيفتقدها للأسف وال- واللي أساسا آه، معمول له نوع من ال من ال brain washing أو أو غسيل المخ من, من, من هذه الناحيه ال- حضرتك اي حد بيدخل بي- بيبقى مهتم انه يعرف عن الاسلام في في امريكا او في الغرب مجرد ما بيقرا القران الكريم او مجرد ما بيقرا آه، كتاب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ب- يعني بلا تردد بالفطره الطبيعيه بي- بي- بيدخل في الاسلام وبيعتنق الاسلام فهنا ال- كل ال- كل المطلوب ان تتضافر الجهود و- وبرضه حضراتكم لكم السبق في ال- في المحطه لا، هنا لا، و- و- وفي وفي اماكن اخرى لمساعده الجمعيه في في النهوض بال بال بال بال بالعمل اللي بتقوم بيه و- وتوصيل توصيل آه، صوت الجمعيه والمطبوعات وال- والكتب اللي احنا احنا بفضل الله دلوقتي بن آه، بنوزع كتب بحوالي 111 لغه ولهجات قا- يعني له- لهجات هقول لحضرتك في افريقيا آه، تكاد تكون يعني شبه اندثرت ولكن بي بي ولكن بي بي لهجات أفريقية نعم لهجات أفريقية ك- كثيرة أفريقية بيتكلم بها كثير من الناس و- و- وكانت مدخل لنا الحمد لله إن احنا نطبع كتب كتير بهذه اللهجات وإن تكون وتساهم في في الحمد لله تعميق مفاهيم الإسلام عند ال- عند الإخوة دول والحمد لله سنعود إلى تعميق مفاهيم الإسلام معنا أحد نجوم قناة الرحمة آه، فضيلة الشيخ أيمن صيدح وهو يشرفنا بمداخلة للمرة الأولى أهلا بكم ومرحبا في داركم آه، السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يعني بعد هذه الكلمات أسأل الله جل وعلا أن يرفع قدرك ويشرح صدرك ويطمئن جزاك الله.
قلبك يا رب العالمين آمين.
دكتور حسام لغتك آه، ما شاء الله لا نزكيك على الله جميلة جزاك ولك الله.
حضور طيب ما شاء الله رب العالمين جزاكم الله خير.
ولا أستطيع أن أقول آه، مثل ما قلت في حقي لكنني آه، أعرج آه، سريعا بتحية خاصة للإعلامي آه، الرائع د- ال- الأستاذ محمود حجازي الله يبارك ويعني آه، حبيبنا آه، الجديد في إسلامنا الغالي آه، الشيخ غالب والله أسأل سبحانه جل في علاه أن يرفع قدره وأن يجمعني وإياكم وإياه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول له ويا ريت حد يترجم لي لأن أنا بقى أستشعر آه، وأشعر بالعجز حين لا أستطيع أن أنقل أحاسيسي لمثل هؤلاء الأفاضل الكرام قولوا له أنت الآن آم، في الإسلام كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آه، روحك كروحنا ونفسك كأنفسنا بل أنت بإذن الله عندنا نتمنى لك ما نتمناه لأنفسنا بل نفديك بأرواحنا إن شاء الله رب العالمين جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من هذه النماذج التي تدخل في قلوبنا نحن الإيمان والله ولن يعني مش قادر أتكلم سوى أن أقول أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوب المسلمين آمين على يا الحق رب، والخير آمين.
آه، دكتور حسام جزاك الله خير الجزاء وإياك إن شاء الله.
وأتابعكم بس أردت أن أرحب بأخي غالب وإن شاء الله أن الأخ الفاضل الذي اتصل قبلي آه، الشيخ رجب آه، قد حضر معنا في إسلام أكثر تقريبا من 12 فرد ما شاء في الله.
آه، احتفالية واحدة آه، كنا في الغردقة والله أسأل أن يزيد من المسلمين آمين بالحق والخير يا يا رب، رب العالمين آمين.
أترك دكتور إلى دفة الحوار والله أسأل أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد السلام عليكم آمين يا رب مداخلة أثلجت صدورنا وأسعدتنا والشيخ أيمن صيدح دائما يطل من صوته آه، نفحة إيمانية نحس أصداءها في قلوبنا دائما وما ذاك, ما ذاك إلا لإخلاصه في دعوته وتوخيه دائما الجادة المثلى آه، أستاذ محمود آه، معذرة للمقاطعة بس اسمح لي اتفضل حضرتك اترجم له بس اتفضل، لانه اتفضل.
the, the brother who just called is one of the prominent scholars actually in the in the TV station here and he has also made you know pre- pretty much the same dua for you like the other brother but he is also telling you that your soul from now on has become our soul and your you know your spirit has become our spirit you know and uh, and uh, we are ready to give our lives for you you know you've become our brother you know and uh, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept you and and uh, and uh, and uh, uh, grant you success in Islam for the da'wah you know, uh, to Islam, inshallah.
جزاكم الله خيرا I have one question. And the first step, uh, your strategic target in life was to get a good salary, a good car, and so on. Then uh, you begin to make Islam your strategic target. How could you change your mind?
I think that uh, we feel, you know, that this would be a success to have a car and to have a high salary, uh, a nice home in the suburbs. But you know, as as it comes closer, we think, you know, are we really going to be, you know, uh, giving, you know, all of this effort only to reach this. And when we reach this, what will happen after? What will be our next target, you know? And actually, there is no answer for that. Uh, we we work so hard, you know, uh, to go to university, to go, uh, you know, run in the streets, to find the nice job, you know, uh, spend all kinds of money to continue to fix our cars, you know, uh, and uh, really, you know, you'll ask these uh, these uh, businessmen, you know, who live in New York City or Chicago or Los Angeles, you know, how are you? They say, oh, maybe you know, good, you know, maybe I have to pay this bill here and go there, and uh, you know, uh, generally the response is negative, you know, to a degree, and uh, so they they have a partial success, you know, they have attained what they set out to to attain, but now really they have not, you know, moved in emotionally with you know along with their goal. So uh, from this, you know, I felt, you know, disheartened. And so I wanted to really gain a success. If I am going to go uh, spend the next 15 years of my life uh, making a plan to, you know, so I can live the rest of my life in, in this effort, then I want to feel, you know, as I've succeeded fully. And uh, نعم this is how, and it's not really that we're trapped as Americans in, in a very, you know, worldly mindset. Uh, we are capable of that. I don't feel incredibly unique in this way, but just that, you know, I'm special in a way that I chose Islam. Many people, instead of going this way, they'll just make a profession they like, or maybe take up the drug that they never wanted to do before because they had to go to university. Uh, you know, maybe this is their choice. So maybe I chose the hardest one, you know, for, uh, you know, the, the world, but the success for the hereafter.
ما شاء الله اتفضل استاذ محمد.
وصحيح هو يعني حضرتك لما بتساله وبتقول له يعني ال- ال- ال- يعني هل كان فعلا غرضه ومبتغاه ان هو مجرد يحصل على وظيفه مرموقه وسياره فارهه ومسكن وكل حاجه بقول طبعا ال- ال- ده ال- ده ال- الاحساس والاعتقاد السائد في المجتمع الامريكي ان كل واحد عايز فعلا يبقى عنده ودي اللي بيسموها بالانجليزي الامريكان دريم او الحلم الامريكي ان كل واحد يحقق ال ال الاستقلال الاقتصادي لنفسه ولاسرته يعني هو بيقول ان ده ده في حد ذاته ما كانش هو الهدف بالنسبه له بيقول انا انا انا ح- انا فكرت في الموضوع ده بس لقيت ان بعد بعد ما اعمل الموضوع ده ايه ال- إيه اللي وصلت له ما زال عندي حققت نجاح جزئي وبي- بي- بي- بيقول ان الأم- الامريكيين برضو بي لما بيوصلوا لحاجه زي دي كانه حقق نجاح جزئي لكن هو كان عايز يحقق النجاح الكامل النجاح الكامل ان هو يبقى عنده نجاح على المستوى الايماني مش نجاح بس على المستوى الشخصي او المستوى المالي وتحقيق ال- ال- ال- الاستقلال ال- ال- المادي لا هو هو بالنسبه له كان ده- كان هدفه انه يحقق آه، اشباع روحي وبيقول ان هو مش مش متفرد يعني من من- بمعزل عن بقيه الامريكان بال- بالجزئيه دي لا في امريكان كتير يقدر فعلا انه يخرج من ال- من صراع ال- ال- ال- السعي ورا ال- واللهث ورا المال وانه فعلا يقدر يحقق ال- ال- الاحساس ده بس في منهم ما بيتخذش ال- ال- الاتجاه اللي هو اتخذه هو اتخذ الاتجاه الاصعب انه انه يمشي في في طريق ال- ال- ال- ال- فعلا انه يحصل على متعته الكامله واللي وجدها من خلال الاسلام لكن في في منهم بيغير ال- بي- بيحب ممكن يش- يغير وظيفه ويشتغل وظيفه هو يحبها ممكن حد تاني يشتغل يعني يمشي في مجال مختلف ولكن في النهايه هو اختار الطريق الاصعب ولكن بالنسبه له كان الطريق الاحلى جميل آه، أستاذ محمود لا أخفيك سرا مهمة الجمعية شديدة الصعوبة نعم.
الأجواء العالمية غير مواتية الأجواء الإقليمية غير مواتية آه، صعوبات شائكة تنتظر الدعوة ده كتاب من ضمن عشرات الكتب ويريد مع إخواننا في الكنترول عن النظام الإعلامي الجديد بالضبط شكرا نشكر إخواننا في الكنترول آه، في الكتاب ده حقائق خطيرة منها أنه دولة زي أمريكا بتنفق على إعلامها سنويا 250 مليار دولار لتغيير الأنماط الثقافية للشعوب والأمم الأخرى آه، الجهود صعبة و- و- والحلبة شائكة والسوق محتشد بجهود كثيرة مناقضة ما تصوركم ل- لعملكم في الجمعية في الفترة المستقبلية في ضوء هذه الصعوبات الكثيرة نعم هو هو هقول لحضرتك ال- ال- الصعوبات دي يعني كا- كا- كانت وما زالت بتمثل بتمثل بتمثل عبء العبء ذهني وعبء فكري علينا لان لان كل ما بتزيد الهجمه شراسه على على الاسلام وعلى المسلمين وخاصه المسلمين ال- ال- الضعفاء ال- ال- الفكر والعقيده آه، وخاصة ال- ال- أنا ل- يمكن ضربت لحضرتك مثال أو كنا في مجلس آه، سابق مم.
إن ال- ال- ال- الإعلاميين في أمريكا لا يدخروا جهدا في مساعدة الجمعيات الأمريكية التي تقوم بالتنصير في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا آه، مساعدة مادية ومساعدة إعلامية بيفرضوا لهم مساحات كبيرة من الإعلام بي- بيؤازروهم مؤازرة شديدة جدا وكثير من اليهود من يقوم آه، أيضا بالتمويل فمن هنا ده بيلقي عبء كبير على كاهل ال- ال- الجمعيه في ان احنا علينا مسؤوليه ان احنا آه، يعني ن- ن- نحاول بقدر الامكان آه، نترجم معاني القران الكريم لكل اللغات ال- ال- ال- المتداوله في العالم كله بقدر الامكان حتى لا يكون مكان في الكره الارضيه وشخص في الكره الارضيه لا يستطيع ان يصل كتاب يعرفه عن حقيقه وجود الاله الواحد في سوره القران الكريم ايضا علينا عبء ب- ت- ترجمه كتب كثيره جدا من ال- حتى كمان ال- يعني احنا آه، استخدمنا في الجمعيه كتب من بعض من القساوسه الذين اسلموا ودخلوا في الاسلام ودول كانوا كانوا كانوا خير دعاة للاسلام ويمكن حتى حضرتك على علم بال- بالشيخ يوسف استس نعم.
و- و- وباخونا حمزه يوسف في امريكا صحيح.
واخونا يوسف اسلام في انجلترا نعم.
ف- فهم دول بيعملوا عندهم ولكن في الحقيقه طبعا زي ما هقول لحضرتك برضو ال- الدعم الدعم هو من اهم المصادر تمويل ال- الحاجات دي مم.
و- وال- والدعم ده لا ينحصر فقط في ال- في ال- في الدعم المادي ولكن في ال- في ال- في ال- في المجهود وفي اعطاء الوقت وبذل النفس وان الانسان يصدق النيه مع الله سبحانه وتعالى ان احنا ان احنا عايزين نوصل وهدفنا الاساسي هدفنا الاساسي ان احنا نوضح فقط صوره الاسلام الصحيحه صوره الاسلام السامحه الجميله قدام العالم كله حتى ان الناس تعرف ان الدين ده دين هدايه ودين حق ودين حب ودين سلام وليس دين عداء ولا وليس دين يعني يعني يحض على الارهاب وال- والكلام المخلوط ده كله اللي اصبحوا للاسف متشبعين بيه تشبع اللي بيه مش قادرين حتى يستقبلوا رساله الاسلام ال- النقيه يعني.
يعني مع الأسف الأوقات الممتعة دائما تنسحب من تحت أقدامنا كان لقاء ممتعا مع الإعلامي الكبير وأحد آه، الفرسان الكبار في جمعية تبليغ الإسلام الأستاذ محمود حجازي وإذا كان ما مضى آه، شديد الصعوبة فما سيأتي من آه، المستقبل هو أيضا شديد الصعوبة ولا يقل صعوبة في ظل هذه التحديات لكنه مصر مع رفاقه على العمل الدعوي الجاد الرصين الذي يتوخى الوسطية والاعتدال ولا بد أن ندعم هذه الجهود وأن نزكيها على كل المستويات والأصعدة كما قال آه، كنا في حلقة خاصة مع الأخ غالب آه، الذي اعتنق الإسلام ونسأل الله عز وجل له الثبات Thank you for joining us ونشكر الأستاذ محمود حجازي الذي شرفنا دائما وسيشرفنا إن شاء الله في لقاءات مستقبلية آه، بنشكر حضرتك ويعني و- وبنشكر القناه دائما على دعمها وعلى سبقها في ال- في في مسانده الجمعيه ومؤازره الجمعيه ده يعني الشكر لكم أنتم لأنه ترجمة ال ال الإسلام إلى 111 لغة مسألة صعبة جدا وإن شاء الله آه، ن- نتواصل مع الجمعية في اللقاءات القادمة وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم أحبكم في الله على مائدة طاعة الله التقينا وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا على خير نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا